بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وزد وبارك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تقنطوا من رحمة الله الله لا يقنط من رحمته لماذا ليه لا تقنطوا من رحمة الله ايه الاسباب يا ترى الله سبحانه وتعالى قال كذلك قال الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا في موضع آخر نبي الله يعقوب قال لبنيه لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقالها نبي الله إبراهيم قال إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون رحمة الله لا تعز على طالب يعني ليه لا نقنط من رحمة الله لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة واسعة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة جزء أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتعاطفون وبه يتراحمون حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وقالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء رحمة الله لا يقنط منها أبدا افرض انت في موقف صعب وافرض انت في ذنب عظيم وافرض انت في كرب عميم المخرج الوحيد لك ايه المخرج الوحيد لك ان تحسن الظن بالله وان رحمته وان كنت عاصيا ان رحمته بك تسبق غضبه قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه تفتكروا إيه اللي مكتوب فوق العرش وكتبه الله بيده إن الله كتب كتابا بيده فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي فرحمة الله واسعة احنا النهاردة مش هنتكلم عن رحمة في جانب معين رحمة الله تعالى في كل الجوانب وسعت كل شيء يعني ايه وسعت كل شيء يعني وسعت العاصي في معصيته ووسعت المذنب في ذنبه ووسعت المكروب في كربه ووسعت المريض في ألمه ووسعت الطفل الجنين في رحم أمه وسعت النملة في الجحر وسعت النملة في الجحر والحوت في البحر والطير في الجو وسعت كل شيء اللي احنا بنراه يا اخواني ان ما نراه من رحمة الله هذا اقل من القليل في رحمة الله سبحانه وتعالى ان رحمة الله تعالى وسعت كل شيء رحمة الله تعالى وسعت كل شيء فاللي احنا شايفينه ما نراه الآن هو قليل ومن الخلق كثير لا نعلمه وأيضا فيهم رحمة الله وأيضا فيهم رحمة الله وخلقوا برحمة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة مئة جزء أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق كل الخلائق فبه يتراحمون وبه يتعاطفون حتى أن الوحش لا يعطف على ولده وفي رواية تتراحم به الهوام والوحوش والدواب يعني الوحوش بتتراحم اه والله بتتراحم والهوام بتتراحم نعم بتتراحم طب الثعبان الزاحف القاسي اللي احنا بنشوفه ظالم والله برضو فيه رحمة وأظن احنا في حلقات سابقة شفنا ازاي ان برحمة الله عز وجل التي أن- التي أنزلها في قلوب عباده آه، نشوف أعداء رحموا أعدائهم كيف آه، الفهد رحم آه، قرد صغير لسه كان في بطن أمه رحم وحافظ عليه وحماه مين اللي أنزل في قلبه هذه الرحمة و ونرى أشياء عجيبة في آه، آه، يعني لقطات بإذن الله عز وجل ح- هنجيبها آه، فيما هو قادم آه، أنثى أسد هذه الأنثى أدمنت تربية الغزلان أما تشوف غزالة ضالة تاخدها تربيها وترعاها وتحميها وتحافظ عليها وتبعد عنها الشر لحد ما تكبر وبعدين لما يبقى في قطيع غزلان تروح سايباها ماشيه معاه يعني سبحان الله العظيم لذلك ال ال يعني مين اللي انزل فيها الرحمه دي ومين اللي عارف انها ممكن تلتهم وممكن آه، تؤذى ففي اشياء عجيبه رحمه الله رحمه الله عز وجل لا تعز على طالب تجدها في اي مكان وفي اي وقت وفي اي حال مهما كان صعب هو صعب عليك انت لكن مش صعب على ربنا هو شديد عليك انت لكن مش شديد على ربنا هو ضيق عليك انت لكن مش ضيق على قدرة الله سبحانه وتعالى لا ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة اوعى تيأس ليه ما حدش يقدر يمنع عنك رحمة الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده رحمة الله لما تقنطش من رحمة الله لأن رحمة الله عز وجل تصل إليك في أي مكان رحمة الله لا تعز على طالب رحمة الله لا تعز على طالب وجدها يونس في بطن الحوت ووجدها يوسف في غيابة الجب ووجدها يوسف أيضا مرة تانية في السجن ووجدها إبراهيم عليه السلام في النار ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار ووجدها أصحاب الكهف في كهفهم ووجدها لوط في رحمة الله تعالى التي أنزلت عليه وعلى أهله فنعيد الموضوع من جديد وجدها يونس في بطن الحوت رحمة الله نزلت إلى يونس في بطن الحوت فأخرجته ووجدها, يون ووجدها يوسف في غيابة الجب دخلت إليه في غيابة الجب فأنقذته ودخلت رحمة الله إلى يوسف مرة ثانية داخل السجن فأخرجته ملك ملكا فملكته ودخلت رحمة الله إلى إبراهيم في النار فأبردته ودخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وصاحبه في الغار فأنقذتهما من الكفار ورحمة الله دخلت إلى أصحاب الكهف في كهفهم ف- فأتاهم الله ما لم يكن أحد يحلم به ويعني أنا أحب أن أعلق على هذه الجزئية جزئية رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الكهف كلها رحمة وهم خارجين إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فرحمة الله شوف رحمة الله ما لم يكن إنسان يتوقعه وما لم يكن إنسان يتصوره إن يحصل كده هم كان آخر آخر أمانيهم وآخر تصوراتهم إن ممكن مثلا يستخبوا شوية يختفوا في الكهف وبعدين الناس تنساهم فيخرجوا من الكهف ي- يروحوا أي مكان تاني وخلاص يعيشوا حياة جديدة في رضا الله لكن آخر ما كانوا يتصوروه ان تسخر لهم الشمس ويسخر لهم اجسادهم ويسخر لهم الزمن و... و... ويناموا مرتاحين قار للعين وفي الاخر خالص يصبحوا مثلا للايمان ومثلا للهدى انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ثم يذكروا في اعظم كتاب وفي احسن دين في كتاب يتلى الى يوم القيامه كان هم يتصوروا كده مش ممكن كانوا يتصوروا كده ده كان غاية أملهم أنهم يرحموا بدين الله وأنهم يوفقوا للعمل بدين الله تعالى ويقدروا يبقوا عباد وموحدين صادقين ده كان غاية أم- مناهم كذلك الأمر ممكن واحد بيبقى بيتمنى أنه يكسب شيء قليل ولكن رحمة الله عز وجل تكسبه الكثير مما لم يكن نتصور رحمة الله رحمة الله لا تعز على طالب تجدها في أي مكان وفي أي وقت وفي أي حال سبحانه وتعالى وجل جلاله آه، الحقيقة النهاردة احنا آه، يعني معانا آه، موقفين موقف آه، موقف آه، فيلة الموقف ده آه، فيلة انتوا عارفين حجم الفيلة كبير وماشيين على أرض فيها آه، ألغام فانفجرت الألغام فيهم فقطعت أرجلهم منهم اللي رجله اليمين قطعت ومنهم اللي رجله اليسرى قطعت ومنهم اللي فقد رجله وعينه أصبح كفيف وأصبح آه، ف آه، كانت رحمة الله تعالى بهم إنهم آه، في ناس وجدوهم وبدأوا يعالجوهم وعملوا لهم أطراف صناعية دي رحمة من الرحمات لكن الموقف الأعجب والأشد عجبا رحمة الله التي دخلت إلى مخلوق ضعيف بين آه، مخلوقين فظيعين اتنين من المخلوقات لو واحد منهم كان لوحده كان يكفي في إهلاكه ولكن ربنا عمل معاه إيه ويا ترى هينقذ ولا مش هينقذ ده اللي هنشوفه في المقطع الثاني لكن تعالوا الأول نشوف آه، الفيلة ورحمة الله بهم آه، في مرضهم وفي بلواهم وصلتهم لحد فين تعالوا نشوف
الهم إن ضاقت بك الدنيا ده ومن فيل صغير.
يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري زي ما ما احنا شايفين كده هو الفيل كان ماشي على الأرض لغم من الألغام آه، انفجر فيهم كانوا مجموعة وأدي رجله بوترت هذا الفيل المسكين صغير السن شوف رحمة الله بيه إنه إنه سخر له ناس يرحموه ويحبوه ويعطفوا عليه علشان ينقذوه من المأساة اللي هو فيها شوفوا ركبوا له رجل هنا صناعية وشوفوا صبره على بتر ساقه طبعا وزن فيل ده حاجة ضخمة جدا ويعني محتاج أربع أرجل فعلا ولكن ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل سبحان الله الهم إن ضاقت بك الدنيا هو ما كانش يتصور شوف هنا الراجل اللي هو بيرعاه شوف مبسوط ازاي ده الراجل المسؤول عن هذه المنشأة شوف ازاي مبسوط وبيطمن على رجله وبيحن عليه وكمان هيطبطب عليه من اليمين ومن الشمال بيطمن شوف ازاي طبطب عليه فرحان ومبسوط انه وفق له مين بقى اللي حط الرحمة في قلب هذا الرجل علشان يهتم بفيل ضعيف بالشكل ده ولا يملك من امر نفسه شيء ما يقدرش هو لا ي- لا يملك ولا يستطيع انه يتصور انه يبقى ليه رجل ت- بدلا من رجله اللي طارت من يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاق هنا هم في الاخر بيركبوا له الرجل بقى يعني ده الطريقة شوفوا قد ايه العناية اللي هم بيركبوا بيها طبعا مقاسات و... وتقنيات وبيحاولوا ان هم يركبوها بشكل آه، جيد إن ضاقت بك الدنيا شوفوا ازاي يرعاك لا ينساك الموضوع ده خد ابحاث طويلة وركبوا ارجل كذا مرة وفشلت ولكن شوفوا برضو باصرار بيحاولوا انهم آه، ي- أتدري من يزيل يعني يشوفوا افضل المقاسات وافضل الاوضاع اللي يقدروا يرحموا بيه آه، الفيل المسكين ده هو هم عدة افيال كما ذكرنا آه،
إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تدري وسيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك شوفوا ده المسكين فقد رجله وفقد عينه هو اعمى دلوقتي شوفوا ازاي انا عايزكم تتصوروا شوفوا الصبر على هذا الالم شوفوا و- وواقف وساند بزلمته من يزيل الهم إن آه، على ال- شوفوا ازاي ساند بزلمته عشان مش قادر مش قادر يحط رجله على الأرض مش قادر ي- يقف
من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعى شوفوا ازاي وده في الآخر ركبوا له بقى رجل صناعي بس مش قادر يمشي شوفوا الصبر وعاملين له حزامات وعاملين له حاجات شوفوا دوما كي مهما كان الواحد مبتلى مهما كان الواحد مبتلى ممكن ربنا يسخر له حد يخدمه وممكن ربنا سبحانه وتعالى يسخر له اللي يريحه آه، يعني آه، ربنا كريم ربنا رحيم اصبر ممكن يكون الفرج اقرب اليك من شراك نعلك من حذائك اللي انت بتلبسه معايا اصبر قد يكون ال- ال- ال- الفرج جاي لك في اخر نقطة من نقط الدواء ممكن يكون في آخر حقنة هتاخدها ممكن يكون في آخر خطوة هتمشيها فيها تعب ممكن يكون في آخر إحساس بالألم ممكن ممكن وصدقني ربنا سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون ربنا مش محتاج عمليات ومش محتاج آه، آه، أدوية علشان يشفيك مش محتاج مال عشان يغنيك مش محتاج صحة عشان يقويك إذا شاء الله سبحانه وتعالى أعطاك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب ربنا كريم ربنا عظيم سبحانه وتعالى عشان كده محدش يقدر يحرمك ولا يمنعك من رحمة الله عز وجل آه، آه، يعني سبحان الله احنا في أخ كريم ليا عنده أرض زراعية في أحد الأراضي اتصل بيا من حوالي ثلاثة أيام قال لي آه، احنا عايزين نصلي صلاة الاستسقاء بقول له ليه قال لي الأرض بتموت الأرض مفيش مية المية خلاص وال وال والماسوره اللي بتجيب المية من ال من الترعة الحلوة اتكسرت ومش عارفين نصلحها وال- وز- قلت له خلاص أما نت- نلتقي يوم الجمعة اللي هو غدا إن شاء الله تعالى ن يعني نصلي صلاة الاستسقاء وربنا كريم آه، مجيب الدعاء قال لي قال لي ده يكون الزرع مات احنا قاعدين قبل كده قلت له كمان بتشترط يعني كمان بتشترط ان يبقى ميه ومطر هذا هذا لا نملكه قال لي بس انا املي في ربنا سبحانه وتعالى والله يا اخواني صلينا ودعينا كل واحد لوحده ما كناش جماعه يعني كان صلينا ده المطر نزل ما شاء الله ولا قوه الا بالله من هذا اليوم لثلاث مرات ربنا كريم ربنا رحيم ثلاث مرات المطر نزل واخرها النهارده هو طبعا اتصل بيا قبل الحلقه كان مبسوط جدا يعني آه، معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله يا شيخ والله جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ الله يكرمك
يا شيخ أرجو الدعاء والهداية و... وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وربنا يرحمنا جميعا يا أرحم الراحمين آمين يا رحمن آمين يا رحمن اللهم آمين يا رب اللهم آمين آمين يا رب العالمين استحلفك بالله يا شيخ سلمنا على الشيخ محمد حسان الله يسلمك.
وعلى جميع ال- مشايخ مصر ال- العزاز علينا يا رب يزيدكم ايمان ويزيدكم يا رب يا رب ايمان ويدخلكم الجنه آمين يا الله يا نحن الله استجب لنا وأنتم يا رب.
والسامعين وأهلنا وكل م- زوينا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا ربنا يكرمك اللهم يا امين يا رب ويشفي مرضانا ومرضى آمين.
المسلمين جميعا آمين.
يا رب اللهم اشف مرضانا والله ومرضى في شيخ عاوز يكلمك يا شيخ لو اتفضل سمحت اتفضل آه، ك- خلاص يا ش- خلاص ماشي ماشي طيب.
مشغول هو حبيبي.
طيب السلام آه، عليكم ورحمة الله آه، أبو محمود من الأردن السلام عليكم أبو محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه آمين بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ آمين وإن أرحم شيء هو الخالق بالخليقة سبحانه ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين وإني أقول أن هذه القناة رحمة لمن أراد أن يتعلم معنى الرحمة فأسأل الله العظيم أن يجزيكم عنا وعن سائر الموحدين خيرا آمين وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتك آمين وأسألك بالله أن تدعو لأبنائي المح- محمود والحسين بالهداية يا فضيلة الشيخ ربنا يهديهم ويصلح بارك الله فيك ونفع بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فأحبابي اللي احنا شفناه ده في بشر ربنا بعتهم لهؤلاء المبتلين آه، المساكين اللي بطيرت آه، آه، سوقهم وبدأوا يعالجوهم وبدأوا ده ربنا سبحانه وتعالى بعته لهم لكن انا عايز آه، نشاهد بقى يعني موقف في منتهى العجب زي ما بقول لكم آه، الموقف باختصار آه، ثعبان بيسبح تحت الرمل محدش بيشوفه اسمه آه، آه، آه، سباح الرمال بيسبح داخل الرمال بيشعر من خلال جسمه بذبذبات اي شيء ماشي على الارض فبيطلع يفترسه وينزل تاني وفي عقرب العقرب ده ليه مجسات في ايديه وارجله اطرافه بيغرسها في الرمال بيشعر باي دبيب بيمشي بين هذا وذاك آه، آه، حشرة صغيرة ماشية ما كانتش عارفة الخطر اللي منتظرها مشيت فاكتشفت انها مرة واحدة حد بيطاردها هو الثعبان جريت فاكتشفت ان في حد مستنيها وهي العقربة يا ترى ايه اللي حصل و... و... ويا ترى هتنقذ ولا مش هتنقذ وايه اللي هيحصل تعالوا نشوف رحمة ربنا لما جاءت لهذه الحشرة ايه اللي حصل حاجة غير متوقعة بالمرة تعالوا نشوف ونقول سبحان الله على رحمة الله التي نزلت إلى هذه الحشرة في هذه ال ال الأماكن المظلمة الضيقة وهي حشرة وحيدة ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرحم من من من كل شيء كل شيء دي صحراء زي ما احنا شايفين وده سباح الصحراء اهو الثعبان ماشي تحت الرمال بيسبح تحت الرمال بعدة سنتيمترات كما نراه الآن كده فسبحان الله العظيم ده سباح الرمال شوفوا ازاي هو آه، بيسبح هنا هيبدأ ي- يظهر امكانياته ازاي بيسبح شوفوا فمه مدبب وجلده آه، متماسك جدا وناعم لكن ال- ال- العجيب في هذا الثعبان انه مؤهل انه يكتشف فرائسه وهي فوق الرمال فجلده بيصدر آه، اهتزازات اهتزازات معينة ذبذبات معينة داخل الرمل فبترسل في آه، محيط معين على بعد معين منه بيبدأ يكتشف أي دبيب لأي مخلوق بيمشي فوق هذه الرمال هو هنا بيغرز نفسه بيدفن نفسه داخل الرمال هشوفوا ده جلده شوفوا مؤهل ازاي بحساسية شديدة جدا وخلايا حساسة علشان يشعر بأي دبيب و... وآدي العقرب شوفوا ازاي العقرب رأى هو كمان مؤهل جدا بأسلحة لا تقل خطرا عن أسلحة الثعبان أطراف حساسة للغاية وفيها شعيرات زي ما احنا شايفين شوفوا مجسات حاططها ف- على الأرض فيها شعيرات حساسة جدا أي مخلوق أيضا بيمشي على ال ال آه، على بعد معين من هذه العقربة بي بي- بيشعر بها في بين هذين المفترسين طلعت هذه الحشرة المسكينة في وقت زي ما انتم شايفين مظلم كده نشوف ضلمة وفي جحر وفي رمل و- وبعيدة محدش شايفها ولكن ربنا يراها وربنا يعلم بلواها و... و... و... ويدرك شكواها وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان من نفسه شوفوا ازاي هي ماشية كده طالعة تبحث عن رزقها ولكن هي مش عارفة ان الخطوات اللي هي بتمشيها دي بأرجلها الصغيرة ده هي هي دي أساسا اللي سبب لهلكها وسبب لانتباه عدوين آه، يعني لدو دين ليها شوفوا ازاي هي أدركت الخطر عايزة ترجع شوفوا دبدباتها ده هي عملت ذبذبات عملت ذبذبات هتر- هتخرج هذه الذبذبات وهذه الاهتزازات هتروح لكلا العدوين هتروح للثعبان وهتروح كذلك للعقرب اهي شوفوا ازاي ادي الذبذبات ذهبت الى العقرب العقرب بدأت تاخد بالها شوفوا ازاي شوفوا ازاي بدأت تاخد بالها هتد- هتعتدل اهي اعتدلت دلوقتي وبدأت تتوجه لفريستها وكمان بتمشي كمان وبترسل ذبذبات اخرى شوفوا اهو الثعبان بدأ هو كمان يدرك آه، آه، ان في فريسة وبدأ يتوجه اليها فسبحان الله العظيم ده آه، الثعبان ورايح لها وشوفوا ادي ال- الثعبان عن يمينها والعقرب عن شمالها واصبحت بين فكي الاسد او بين آه، آه، شطري الراحه آه، بتنتظر قدرا محتوما او نظن انه محتوما شوف ازاي عقرب يعني لو انسان يخاف منه شوف ازاي متربص وهذه الحشرة المسكينة الصغيرة واقفة لا تدري ما تفعل يا ترى ايه اللي هيحصل انا عايزكم تفكروا معايا ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذا الموقف ورحمة الله سبحانه وتعالى ح- يعني ازاي ربنا سينقذ هذه ال- ال- الحشرة المسكينة من بين هذين المفترسين ال- الفظيعين شوفوا هي بتدبدب كمان سبحان الله العظيم عمالة تزود ال- المسألة شوفوا هنا هتنطلق العقرب هتنطلق العقرب عشان تاخدها وإذ بالفرج يجي الثعبان بدل ما ياخد الخنفسة وبدل ما ياخد الحشرة طلع وانقض على على العقرب يعني ال ال ال الثعبان أخطأ فريسته بدل ما ياخد الخنفسة بدل ما ياخد الحشرة انقض على العقرب قبل ما تحصل على الحشرة بمليمتر واحد شوفوا ازاي شوفوا ازاي وانقذ الله سبحانه وتعالى ال- ال- ال- الحشرة الصغيرة دي بانه سلط الظالمين بعضهم على بعض شوف ازاي ثعبان انقض على العقرب والتهمه طيب وعمال خلاص هو وجد فريسة افضل واكبر وبيلتهمه وادي العقرب استسلم لقدره الذي لم يكن يتصور انه منتظره اطلاقا طب امال فين الحشرة دلوقتي الحشرة الان الحشرة الان مستمتعة بالنجاة ماشية وكأنها ب يعني بتتمختر مبسوطة وسعيدة جدا ع- على مهلها خالص مفيش حد يضايقها وتنطلق عشان تاخد الرزق الذي قسمه الله لها بعد هذا الموقف الصعب وك- وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي آه ما تخافش مهما كانت الأمور صعبة ومهما كانت ال ال ال الظروف آه، يعني آه، آه، آه، يعني للأسف الشديد مهما كانت ال- ال- القضايا والظروف فيها من الصعوبة فربنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل من هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما قال القائل عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فلو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر وكم من فتى يصبح ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري كل واحد ممكن لا يتصور أبدا آه، آه، آه، انه آه، هيحصل له فرج او حتى يحصل له ابتلاء وقد يحدث في اقرب ما يكون والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله في كل نفس مئة ألف فرج قريب كل نفس أنت بتتنفسه آه، ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك مئة ألف فرج قريب فممكن الفرج يكون في أقرب شيء وفي أهون شيء أنت لا تتخيله معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
السلام السلام عليكم يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا شيخ الحمد لله
الله يعطيك العافية يا شيخ آمين
لو سمحت يا شيخ أنت بينت رحمة الله سبحانه وتعالى بالحشرة لكن برضه يعني الله سبحانه وتعالى أيضا رحيم بالثعبان أنه يرزقه يعني طبعا وأيضا رحيم بالعقرب يعني
ربنا رحيم بالكل ولكن هناك مواقف بتوضح قد ايه الضعيف ممكن يكون في وقت هو مبتلى وضعيف ومسكين ودايما لما سئلت المرأة العربية أم- من أحب أبنائك إليك قالت المريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر والغائب حتى يرجع ها، والمبتلى حتى يعافى فالواحد قلبه بي- بي- بيبقى متأثر بالضعيف المبتلى فحشرة ضعيفة مسكينة والله سبحانه وتعالى رحم الجميع ولكن هذه الحشرة لما وقعت في مثل هذا المأزق شوف ربنا أكرمها إزاي وعافاها إزاي سبحانه وتعالى جزاك الله خير يا أخ عبد الرحمن معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين الحمد لله كيف حالك الحمد لله أولا يعني في البداية أنا بشكرك وبشكر جميع علماء قناة الرحمة وبقول لهم جزاكم الله كلكم خير عنا وعن جميع الأمة الإسلامية وربنا يثبت إقدامكم يا رب على الخير آمين.
و- ونهج الإسلام آمين تاني حاجة بطلب منك طلب يا شيخ أمين عايزين حضرتك بس تطمنا على الشيخ آه، حازم شومين أخباره إيه؟
كويس الحمد لله اه اصل احنا يعني يعني هو كويس كويس الحمد لله إن شاء الله طب ربنا يا إن شاء رب الله يرجع يسلمه قريبا ويرزقه لدروسه وال والحلقاته بإذن الله معنا اتصال آخر السلام عليكم يا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ الحمد لله بقول لحضرتك انا عندي ابني محمد مريض بقاله 8 شهور وراقد في السرير و- وحضرتك هو يعني في ازمه جامده قوي وعلى طول يعني بي- بيدعي من ربنا ان ربنا يعني يرحمه وينزل عليه رحمته من عنده وعايزه حضرتك تدعي له لان هو دلوقتي يعني في في كرب ومحتاج كل دعوه لاي حد يدعيها له وهو اللهم كانت دي شفيه.
كانت حادثه عربيه و- وعمل ثلاث عمليات و... واحنا يعني ربنا سبحان الله وتعالى يعني نزل علينا رحمته من عنده لان احنا يعني في محنه جامده قوي الله يشفيه ما ويعافيه نقولش الا نشكر ربنا الحمد ونحمده لله.
على كل شيء الحمد لله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم اشف عبدك محمد اللهم اشف عبدك محمد اللهم اشف عبدك محمد والبسه لباس العافية اللهم اشفيه وعافيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أستاذ وليد ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أمين أيوة
معاك وليد من القاهرة الجديدة أهلا وسهلا أستاذ وليد لو سمحت يا شيخ أمين كنت بسألك الدعاء ليا و... ولأبويا يا ربنا يهديه ويصلح له حاله ويصلح لنا حالنا ويسدد ديننا ويفرج كربنا ويذهب همنا آمين يا رب العالمين.
ويصلح حالنا يا شيخ أمين عشان احنا في كرب كبير وربنا يفرج علينا إن شاء الله آمين يا رب العالمين ربنا يقضي دينك ويفرج كربك ويزيل همك شكرا
فإخواني آه، آه، رحمة الله سبحانه وتعالى قد تكون أقرب من, من كل قريب هو ممكن يبقى الإنسان متصور الموضوع كبير لكن ممكن هو يبقى أبسط من البساطة بمعنى ممكن واحد يبقى مريض ويبقى متصور الموضوع كبير جدا وإنه خطير جدا وإنه لكن حله عند ربنا ممكن يكون سهل خالص مين أكتر واحد نعرف إنه مرض وتألم في أمراضه كلنا عارفين انه نبي الله ايوب ويضرب به المثل في الصبر طيب هذا ال- هذه الامراض المؤلمه والمده الطويله و و و واحنا عارفين صبر نبي الله ايوب كان عظيم انتهى ازاي كيفيه انهاء هذا الابتلاء كانت ازاي كانت بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه ميه خرجت من تحت رجل نبي الله أيوب مية وكانت تحت رجله فممكن الد- دواك يبقى تحت رجلك يبقى جنبك يبقى قدامك يبقى وراك وأنت لا تدري ولكن ربنا يدريه وربنا يعلمه سبحانه وتعالى فأنت ما تعتمدش على نفسك ما تعتمدش على فكرك ما تعتمدش على حسك وشعورك اعتمد على الله ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اطمع فيه سبحانه وتعالى الجأ إليه توكل عليه فمن لجأ إليه آواه ومن دعاه أع... ومن ومن سأله أعطاه ومن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى وجل جلاله معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي السلام رياض عليكم ايوه يا شيخ امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ذاك يا شيخ امين جزاك الله كل خير يا اخي وجزاك
يا شيخ امين والله نسال الله رب العرش العظيم ان ان يشفي الشيخ محمد حسان ويجزاكم الله كل خير عنه آمين.
وتدعي لي والله ان ربنا يكرمني واحج يا شيخ امين نيت ان انا اطلع الحج ادعي لي بالله عليك ان ان ربنا يكرمني ويوفقني في الحج السنه يا شيخ امين الله يرضى ربنا يرزقنا وإياك يا رب حجة بيته الحرام حجة مبرورة آه، آه، وتكون سبب لمغفرة كل الذنوب الماضية أمين يا رب العالمين فإخواني ال- ال- يعني مسألة أن يبقى عندك كرب ده مش م- مش على قدر الكرب مش على قدر الكرب أنت المفروض آه، تحزن وتتألم لا أمال إيه على قدر بعدك عن الله لو أنت فعلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هتبقى تعيس جدا عايز تسعد والله حتى لو في ابتلائك ها حتى لو في ابتلائك حتى لو في ألمك ور- وأنت قريب من الله والله ما عليك ما فات تحلو, ع- تحلو مرارة عيش في رضاك ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد والله سبحانه وتعالى معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بارك الله فيك يا شيخنا وزادك الله علما الله يبارك فيك أولا يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء وحقا والله وسعت رحمته كل شيء فقد وسعت رحمته المريض حيث جعل الله عز وجل المرض مكفرا لسيئاته فما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه وسعت رحمته العاصين حيث فتح لهم باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده, يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بل وسعت رحمته الطائعين حيث وفقهم وهداهم إلى طاعته فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ علاء
ازي حضرتك يا شيخ امين الحمد لله يا ريت تخفض صوت التلفزيون
حاضر والله يا أخي آه، ليا مشكلة صغيرة عايشين في دولة مسلمة ولكن آه، وأنا شغال في جامعة و- ولكن اللي حضرتك بتقول عليه آه، من التراحم وبين المسلمين والله مفقود في كثير من الدول العربية الإسلامية والله مفقود فاحنا بن- بنسألك الدعاء آه، من الله سبحانه وتعالى انه يهدي آه، المسلمين جميعا آه، الى درجه من التراحم تجعلنا بالفعل امه لها شانها بين آه، العالم كله.
والله آه، أخ علاء آه، وإن كنت معك في إن الناس بدأوا آه، يبقوا في بينهم آه، شحناء وعدم تراحم ولكن أنا ما بتكلمش عن رحمة الناس أنا بتكلم عن رحمة الله التي لا تعز على طالب وإن فقدت رحمة الناس فرحمة الله لا تفقد رحمة الله لا تفقد أنا ما بقولكش خلي عندك أمل عندك أمل في رحمة الناس والله حضرتك ما بقولكش خلي عندك أمل في تعاطف الناس أنا هنا علشان أقول لك رحمة الله وأقول لك على حاجة الأكتر واحد بيتصدم في الحياة اللي معلق قلبه بأسباب واحد بي- عايز يغتني معلق قلبه بالفلوس واحد عايز يتزوج معلق قلبه بامرأة واحد عايز آه، يشتغل معلق قلبه برئيسه واحد عايز يبقى سعيد في حياته معلق قلبه باللي حواليه دي اكتر حاجة تخليك تعيس في الدنيا قال النبي عليه السلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد القميصة تعس وانتكس واذا شك فلا انتقش واللي معلق قلبه بالناس واللي بيتأثر باعمال الناس ده اكتر واحد هيتعس باعمال الناس شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل من نزلت به فاقة مصيبة فقر مرض فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل ومن, ومن أنزلها بالناس اللي يعلقها بالناس اللي ينتظر رحمة الناس ها لم تسد فاقته لم تسد فاقته ها الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وال- السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك الحمد لله
ربنا يجزيك خير هو, هو امتى برنامج عظماء صغار والله احنا يعني في مشروع برنامج اخر واحنا عرضناه على الاداره والحمد لله تعالى هم موافقين من كله ولكن ان شاء الله اول ما نستطيع ان احنا ادعوا لي اني الاقي وقت و... وان انا اساسا قلما اقعد ما بين اهلي واولادي ب... علشان مشاغلي فانا ادعوا لي ان ربنا يفسح لي في الوقت ويبارك لي في الوقت وفي الجهد وفي الصحة وفي العلم وبإذن الله تعالى البرنامج قادم بس مش هيبقى اسمه عظماء صغار هبقى ليه اسم تاني هيبقى جميل جدا وإن شاء الله بإذن الله آه، كلنا نسعد وانتوا كمان تسعدوا بيه معانا إن شاء الله معنا اتصال آخر ف... فإن شاء الله بإذن الله آه، هيكون البرنامج قادم بإذن الله تعالى في ثوب جديد آه، فرحمة الله سبحانه وتعالى يا إخواني إيه، أنت متصور يعني أنت متصور أنك هتعمل لنفسك مخرج متصور أن هتجيب لنفسك شفاء متصور أن هتجيب لنفسك رخاء من ضيق أو معافاة من ابتلاء مش هتقدر أنت لا تملك لأم... لنفسك قليلا ولا كثيرا أنت لا تملك من أمر نفسك شيء لا تملك من أمر نفسك شيء والله ولا احنا ولا أي حد فربنا فقط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده انت مفيش قدامك غير الدعاء والصبر و... ربنا سبحانه وتعالى لما يراك صابر يعافيك حتى لو كانوا الناس ظالمينك حتى لو كان ألمك شديد حتى لو كان مرضك عظيم ها مفيش علاج بين الناس لكن ربنا عنده العلاج وكم نرى أمراض مستعصية, مستعصية كبيرة عظيمة مؤلمة ولكن ليها ربنا سبحانه وتعالى عنده الشفاء وبيشفي الناس وقد تكون أسباب صغيرة وبسيطة وقد تكون أسباب هم نفسهم لا يدرون عنها شيء ويحضرني في الموضوع ده أخت صالحة نحسبها كذلك كانت آه، مريضة وبعدين ذهبت فكشفت قالوا لها أنت عندك سرطان في الدم فطبعا زيها زي أي إنسان اللي بيعرف أن عنده مرض وبالذات أمراض خطيرة بيتألم وبيتصدم طيب حاولت تتعالج قالوا لها في العلاج ده هو في البلد الفلاني راحت بره مش متذكر تقريبا فرنسا او المانيا المهم كشفوا عليها عملوا تحاليل عملوا اشعاعات عملوا كذا قالوا لها انت عندك سرطان في جسمك بؤرة السرطان ده موجودة في مفصل الفخذ فانت الحل الوحيد ان احنا نبتر فخذك نبتر الساق من الفخذ هي بتقول انا املي في ربنا كبير كلام الاطباء ده مجالهم وده شغلهم لكن ربنا عنده كتير ربنا قادر يعافيني وربنا قادر يشفيني وربنا قادر يحط دواء بسيط و- وعلاج سهل وما يتقطعش ربع جسمي هيتقطع او اكثر من ربع الجسم هيط- هيبتر مرة واحدة فالاخت دي آه، فضلت تدعو تدعو تدعو لحد ليلة العملية قعدت تدعو قضت ليلة العملية كلها في الدعاء ان ربنا يعافيها من هذا الابتلاء تأخر ال- الإجابة فين تأخر ال- ال- ال- الشفاء وتأخر العلاج لحد تاني يوم الصبح ده دخل ال- العمليات ده اتعقمت ده لبست ال- الجاول بتاع العملية ده دخلت العمليات دي اتبنجت دي خلاص راحت دلوقتي هي بين يدي مين بين يدي الله خلاص خلاص فين بقى هي كل اللي عملته انها دعت جابوا المنشار وجم يقطعوا ال- ال- الفخذ الرجل من مخ- من مفصل الفخذ اتكسر المنشار ركبوا منشار تاني اتكسر المنشار التاني ركبوا منشار تالت اتكسر المنشار التالت البروفيسور اللي موجود اللي هو ال- رئيس ال- ال- المجموعة مجموعة الأطباء زعل جدا و... و... ولام الناس قال لهم هاتوا لي مشرط العيانة هتن... هتصحى جاب مشرط و... وفتح فتح الجلد وفتح اللحم بيفتح لقى قطنة قطعة من القطن متعفنة موجودة في المفصل هي دي اللي عاملة كل المشاكل دي ومفيش سرطان مفيش حاجة وده تشخيص آه، غلط شال القطنة وقال هي دي السبب في كل المشاكل دي ورماها ونظف مكانها وقفل قامت العيانة اختنا الكريمة ال- ال- الصابرة المحتسبة الداعية المتعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى فلقت رجلها سليمة قالت له في ايه هاكلها قال لها انا المنشار اتكسر كذا مرة وفتحت لقيت قطنة متعفنة فايه القطنه دي قالت له ده انا كنت ماشيه في يوم من الايام وح- وعربيه خبطتني خبطه صغيره رحت فخيطوا لي المكان ده فتقريبا نسيوا القطنه جوه ال جوه ال ال ال الجرح وهو ده اللي عمل ده كله فالراجل بيقول لها انا فاهم ان ده ممكن يحصل خطا طبي لكن مين اللي كان بينز- بيكسر المنشار قالت له انا عارفه مين اللي كان بيكسر المنشار بالدعاء خلي عندك دعاء ورجاء لاخر لحظه مش وانت بس في في وقت معين لا في كل الأوقات أحسن الظن بالله وإن كنت في أحلك الظروف وفي أشد المواقف آه، أذكركم بحديث النبي عليه السلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل وأبشر أحباب الصغار إنها ق- يعني إن شاء الله هتكون الحلقة اللي فيها كلام الحيوانات وتسبيحهم اللي طلبوها كتير جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى آه، وأذكركم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل في لؤلؤ مرجان مع كل التوفيق والرخاء والحب والهناء أودعكم وأنتظركم بالشوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ننعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان